ذكرته نيويورك تايمز أن الشباب المصري بيتجه للتدين بسبب البطالة والعجز عن الزواج والله ده, ده شاب شباب يبقى واعي لما يتجه للتدين بسبب الفقر والعجز عن الزواج ما ده علاج والله بس يا ريت الانسان حتى لو كان قادر على الزواج وغني وملياردير يبقى برضه مؤمن والعلماء تكلموا أيومها أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر قالوا أتقاهما لله إن أكرمكم عند الله أتقاكم كان البعض حتى مع الفقر ما هو ده, ده, ده الإيمان حشمة علاج كان البعض يمر على الفاكهة ويقول إنك لمن حاجتي ولكن لا سبيل إليك موعدك الجنة موعدك الجنة أي والله ما ماذا تصنع تحسد تحقد إنسان يسرق يرتشي بالنسبة للشباب عاجز عن الزواج مشكلة والله حتى تعالج وتحل صن نفسك ولسعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله الزواج فعلا عصمة للنفس ودين يدان به لله وأعظم السنن المؤكد ولكن أنا لا أستطيع ماذا أصنع أنا يعني أعمل بمعصية الله ما يصح التوكل على الله تقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الاستغفار علاج يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الدعاء العبد إذا ألم الدعاء فإن الإجابة مع أنت فقير اصنع كما صنع نبي الله موسى وقل رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير غض البصر لا ممارسة العادة سرية لا ده المعاصي حتعود بك إلى وراء وراء لن تعالج مشكلة عادة سرية وإطلاق بصر للنساء وأصلا مفتون بشهوة النساء غض بصرك قلبك هيحترق ولم تتوصل أنت لشيء لا زواج عرفي ولا زنا ولا غير ذلك كل ذلك مباءة تدمير للبلاد والعباد تدمير للنفس هي لذة ساعة وألم ده وألم ده الدنيا لا تنصلح إلا بدين الله تبارك وتعالى فالحاصل أن الجريدة هذه الأمريكية هذه تعلل أن الشباب المصري بيتجه للتدين ما كما ذكرت لك أنا لا أرجم بالغيب ده أنا, ذكر ده أنا في كل مرة بأنقل أنا كثير من الصور اللي طرأت على الأمة بما فيها حتى الرياضة نخطئ ونصوب ولكن ظواهر كثيرة لافتة في محيط الفن غير م... واحنا بنقر فن ولا ما فن لا أبدا أبدا ولكن رغم ذلك في مؤشرات كثيرة للتدين لا تخطئها العين كنا فين وبقينا فين ده معنى حق فعلا كنا فين وبقينا فين ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأنت أنت مدعو لممارسة المزيد ابذل وسعك لا تدخر جهدا في طاعة الله وإن كنا طبعا بنعتب على الجريدة وهي أهل للعتب والعتب قد تقول لا محل له كفرة لا دين عندهم ولا بصيرة لديهم إن الشباب المصري بيتجه للتداوم بسبب البطالة طب لو كان الشباب ده غني لو كان الشباب ده في شغل ومديرين ورؤساء مش هتجه للتدين خاب وخسر والنهارده كاستقراء كاستقراء يعني كان ديت البدايات ما هو في قصة هرقل مع أبي سفيان سأله طرى علي أسئلة عشر استشف منها هرقل أن لو كان ما يقول أبو سفيان حقا فسيملك النبي صلى الله عليه وسلم موضع قدمه واللي هيخلى أبو سفيان يكذب ده كان على الكفر ده هو لو وجد ثغرة ينفذ منها نفذ كان على الكفر فقال بما هو واقع وفعلا امتلك النبي صلى الله عليه وسلم وامتلكت الأمة موضع قدمي كسرى وقيصر فتحت قصورهما وأنفقت كنوزهما في سبيل الله وهذا من دلائل النبوة وحدث ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه كم من جملة الأسئلة أأشراف القوم اتبعوه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم واستنبت واستنبت هرقل أن هؤلاء هم أتباع الرسل في البداية الفقهاء الضعف ما فيش إشكال مش عيب ابدا الانسان يكون فقير بس يكون مؤمن العيب ان هو يكون عاصي منحل منحرف عن منهج الله تبارك وتعالى فالحاصل قال سأل أيزيدون أم ينقصون قال بل يزيدون قال وكذلك الإيمان حتى يتم هو حيرجع أحد عن ديني سقطة بعد ما ذاق الحلاوة يرجع لمرارة الكفر والعصيان مرة ثانية ده هذا لا يفعله إلا سفيه هذا لا يفعله إلا سفيه الحاصل أنت باستقراء اليوم لما تشاهد الواقع تقول كل الطبقات متدينه التدين مش خاصر على واحد فقير واحد عرفته اتربى تحت السرير زي ما بيقولوا كده و... وعايزين قال خبراء اجتماعي يقول لك خبراء اجتماعيين خبراء اجتماعيين ده عايزين اللي يعالجهم وخبراء نفسي عايزين اللي يعالجهم لان دول لا عارفين شرع ولا عارفين واقع ما انا والله كل ما اقرا انا عن اللي اسمه عكاشه ورئيس الجمعيه الطبيه النفسيه العالميه اقول سبحان الله ده خبل ايه ده؟ ده خبل ايه ده؟ ده عايز اللي يعالج له نفسيته أي أيوة والله كل سطر أقرأ وأطالع ده كل كلمة عايزة مراجعة مش كل سطر عايز مراجعة مش الموضوع كله عايز ده كل كلمة بينطق بيها ما ده شأن الإنسان إذا ما تباعد عن دين الله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم كما ذكرنا التدين ضارب بجذوره في كل القطاعات ما شاء الله لا قوة إلا بالله مش إن الفقر هو اللي دفع وحتى لو كان الفقر طب ما تعالجوا الفقر عشان ما انتم ما انتوش محبين للدين طب ما تعالجوا الفقر خلوا الناس كلها أغنياء خلوا الناس كلها مليونيرات بمصطلحكم عشان يكفروا مشكلة اشمعنى دي اللي ما بتتعالجش اشمعنى دي اللي مش قابلة أبدا للعلاج مشكلة مشكلة حياتهم بتستعصي على الحل بتستعصي على الحل أنقل لك بعض اللي أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الشباب في مصر يتجهون إلى التدين بعد أن اختنقت أحلامهم بسبب الإحباط واليأس جراء البطالة وعدم القدرة على تحمل أعباء وتكاليف الزواج وإقامة أسرة مستقلة طب أنت والله ده حتى دي الناس دي ده يقول لك مج... يقول لك مؤسسات ودراسات يعني أنتم ما لقيتوش إلا الفقر ما فيش الا الفقر هو اللي هو اللي سبب مشكله البطاله ومشكله العنوسه مثلا ما انا واحد غلبان مسكين والله بس اطرح لك 20 30 سبب لا انا مركز ابحاث ولا انا اللي مركز دراسات ولا انا اللي جيش جرار بأتقاضى الملايين انا من وراء الابحاث وتجد ابحاث كلها خايبه زي بعضها ان الفقر هو كان سبب التدين والفقر هو كان سبب العجز عن الزواج الله بس الفقر حطوا سبب والسبب من جملة الأسباب ده في عشرين تلاتين سبب عشرين تلاتين ممكن يكون الفقر أعظمهم ممكن يكون ولك مش هو السبب الوحيد انت مركز دراسات ما دي بتسمعوا عبارات انتم مبهرة قوي والبعض منكم معلش في التعبير اعشى احيانا يقول لك ده مركز الدراسات العالمية واحيانا بعض اللي, اللي اقول لك ايه حجر صغيرة اطلقوا على نفسهم الجامعة العالمية الدولية الله ايه اخويا جامعة عالمية دولية دي انت اوضة مش باينة تحت السلم ايه جامعة عالمية دولية ديت مشكلة ما هو ده عصر الإبهار عصر هو ليه انتشرت الأسماء والأجنبية عصر إبهار عصر إبهار الواحد عايز صورة مع مع رقاصة مع مغنية عشان يشتهر عصر شهرة عصر شهرة وطلب للشهرة والدعايات والدعا ويقول لك ده أمريكاني خلاص اسكت أول ما قال لك أمريكاني اسكت ما تتكلمش ما تتكلمش مشكلة مشكلة إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني لست أنا بالماكر المخادع ولا الماكر المخادع تنطلق حيلاته ده أنا هحلل الدراسات والنيويورك تايمز وغيرها ودراسات واستخبارات واقفة وراها هقول ده الكلام ده كلام على الأقل ناقص مبتور ضعيف جدا ضعيف تقول لي ده مركز دراسات مركز دراسات ما غير مركز دراسات المفروض أن نعول على ما جاء في الكتاب والسنة ونتعرف على السنن الكونية وعلى السنن الشرعية ال ال ال ذكروا أن الشباب بي- بيضطر قسرا إلى تأجيل الزواج الذي يعتبر بوابة الاستقرار والنشاط أو الاستقلال والنشاط الجنسي واحترام المجتمع واحترام المجتمع ونبهت إلى أن الشعب المصري كان دائما متدينا ده واقع أمر هذا حق يقبل من كل من جاء ده شعب متدين فعلا شعب مصر على جهة الخصوص شعب تدينه أعلى نسب الت- ال- التدين الموجودة تكاد تكون في المنطقة كلها لو احتكيت بالناس في دول الخليج في حتى في السعودية هنا أو هناك تقول الشعب ده متدين فعلا بطبعه متدين بطبعه وتدينه ده ما هوش فرعوني ولا هو كذا لا أبدا لا ده لا, لا دع المغالطات الشعب ده عنده إسلام عنده دين وحتى اللي ما عندوش إسلام ودين بيدخل في الإسلام والدين بيدخل في الإسلام والدين ال- أوضحت وقالوا مستدركة بأن الشباب في الوقت الراهن أكثر تشددا في تفسيرهم للدين التشدد عنده أن أنت تسيب لحية أن أنت تأثر الثوب أن البنت تتحجب ده التشدد عنده ده إنما نكون مايع مفيش لا لون ولا طعم ولا ريحة هو ده التدين عنده هو ده التدين لابد أن نستعصي على حيل شياطين الإنس والجن أوضحت أن الأجيال السابقة من الفتيات كنا يغطين رؤوسهن وقليل من الشباب اعتادوا المواظبة على إقامة الصلوات الخمس في المسجد أما الآن فقد صار الحجاب عاما بين النساء إذا كنت رصد الأعداء تيجي أنت يا راجل وعايز عايز تسود الصفحة لا ده احنا بنقدم في مالطا لا ده انت بتقدم في خرابه لا ده مين اللي يسمع مين اللي يسمع انت ما انت انت ما- لا انت عارف حاجه ولا تتكلم انت في حاجه طالما ما انتش عارف حتى الدنيا اللي انت عايش فيها ما انتش عارفها ما فيش داعي للكلام هتيأس نفسك وغيرك هتقنط الدنيا انت ده واقع ده واقع ولذلك حصل لهم نوع من الاستفزاز ونوع من الطيش لما وجدوا التدين على مثل هذا النحو ايه يفعلوا ايه اللي هيفعل ما هو غزو فكري وغير غزو فكري ما فلحش ما نفعش ما نفع بيضربوا الامه ضربه والامه تستيقظ اكثر كل ما يضربوها ضربة يعملوا لها خطة الأمة تستيقظ أكثر وأكثر ده والله ده فعلا أمر أمر محير أمر محير ولكن لو أسلموا وجوههم لله لانحلت كل حيرة وكل عقدة فصار الحجاب عاما بين النساء وصارت المساجد تعج بالمصلين من الشباب صدقوا صدقوا في سنوات مضت كنت تشوف الا ثلاثة أربعة كسر على وشك الموت ثلاثة أربعة على وشك الموت هم دول اللي يدخلوا المسجد مش ممكن تشوف شاب مش ممكن تشوف شاب النهاردة الشباب الصغير في الحرم مش حتى في المساجد أكتر من كبار السن الفتيات ما شاء- ده كان في يوم من الأيام الشباب الخليج ده والسعودية كله على أوروبا خلاص ما بقاش حد يروح اوروبا ولا امريكا كله على الحرم الاجازات وغير الاجازات دي كانوا كلها كلهم يؤدوها في اوروبا رجاله وستات النهارده خلاص كله في الحرم ما شاء الله تلاقي ان الفتيات الصغيرات المجلببات في عز الظهر بيطوفوا بالكعبه تخجل من نفسك تحتقر نفسك انت تقول سبحان الله ده انا قاعد مش قادر اتحرك والفتيات في عز الظهر مش مش حتى وقت يعني لا في عز الظهر بيطوفوا بالكعبه ايه ده ما شاء الله لا قوه شباب بيعمر المساجد صغير السن حافظ لكتاب ده النهارده حتى القراءات ده مش حفظ القران ده حفظ القران وكانه تقول ما شاء الله من جمله المسلمات لا ده الشباب مدفوع للقراءات وكله ده بيجمع العشر قراءات ايه ده ايه ده ومحيط النساء اكتر من محيط الرجال ولو عملنا مسابقة هتفوز الاخوات عن الاخوة انت واخد بالك وحفظ لكتاب الله وتلاقي النهاردة اشياء مبهرة اشياء مش ممكن تضيع مش ممكن لما تقرا السنن ان الله يحفظ دينه الثمرة دي لها ما بعدها لها ولا تعلمون نبأه بعد حين يقول على كل حال ده يقول آه، وصارت المساجد تعد بالمصلين من الشباب على مدار اليوم وغالبا ما يكون آباؤهم معهم حتى الآباء معهم ما هو ده الرصد بيفسروا الماء بعد العسر بالم... طب وبعدين الدنيا دخلت في الدين و... و... و... و- والمساجد امتلأت وبعدين انت انتوا هتعملوه فين الخطط الجهنمية اللي انتوا عملتوها مع الأمة إن الله يحفظ دينه لا داعي لليأس لا داعي للغن أحيانا تفاصيل تشوش بنستوعبها في الخطبة والدرس بنستوعب تفاصيل كتيرة وممكن نذكرها بس اوعى تشوش على المعاني الكلية الإجمالية بتبقاش. وانت بتسمع وانت بتشوف الدنيا ممكن تشوف واحده متبرجه واحد بيشتم والتاني بيسب والتالت بيصد عن سب ما تيأسش الخير الخير واجد باصطلاح السعوديين تقول الخير واجد والله غالب على امره والله متم نوره ولو كره الكافرون واكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم